مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث النهاردة إن شاء الله هأتابع معاكم درس في تاريخ الكنيسة بديكوا محاضرة كده ومحاضرة كده لو كله أرواح هتزهقوا ولو كله تاريخ هتزهقوا في الوقت الذي كان فيه القديس أثناسيوس الرسولي يدافع عن الإيمان في القرن الرابع في مركزه بالإسكندرية كان هناك آباء في الشرق أيضا يدافعون عن الإيمان كلهم جاءوا بعد أثناسيوس وكلهم كانوا يخضعون لزعامة أثناسيوس في حياته ويقتفون آثاره بعد نياحته لعل من أشهرهم أربعة من الآباء يعتبرون في الكنيسة اليونانية أنهم أبطال الإيمان فيها هؤلاء هم القديس باسيليوس الكبير والقديس إغريغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس إغريغوريوس أسقف نيسوس وهؤلاء يسمون الآباء الكبدوكيين لأنهم كانوا تبع كرسي كبدوكيا قيصرية كبدوكيا والأب الرابع هو القديس يوحنا ذهبي الفم وكان من كرسي انطاكيا ثم القسطنطينيه برضه تبع الجريك ارثوذكس اللي تولى زعامه الايمان في هذه المجموعه بالذات واقدمهم واقواهم واكبرهم شخصيه واكثرهم صلابه القديس باسيليوس الكبير القديس باسيليوس الكبير ولد سنة 329 وغالبا في هذه السنة أيضا ولد غريغوريوس النيازيانزي الناطق بالإلهيات يعني في السنة التي فيها أرسل القديس أثناسيوس إفرومنتيوس ليكون أول أسقف للحبشة لإثيوبيا يعني اتولد وأثناسيوس بطريرك باثيليوس الكبير كان من أسرة غنية وأسرة كبيرة وهو درس الدراسات الفلسفية القوية درس في قيصرية ودرس أيضا في أثينا وقضى سنوات يدرس على الفلاسفة والعلماء وفي أثينا التقى أيضا بصديقه غريغوريوس النيازيانزي كانت بينهم وبين بعض صداقة كبيرة باسيليوس كان يمتاز بالذكاء الضخم الشخصية الكبيرة ودرس على الفلاسفة وجاء له وقت من الأوقات اغتر بنفسه وظن إن يعني مفيش عالم في الدنيا قده التي كانت تمسك ميزانه في ذلك الحين أخته الكبرى القديسة مكرينة فقالت له اهدى وروق لنفسك وكل ده علم باطل اللي انت بتفتخر بيه وهدته من الهداية وهدأته وقادته في طريق روحي وبدأ باسيليوس في دراسة الكتاب المقدس وفي دراسة الدين ونبغ في هذه الأمور أيضا رسم كاهنا سنة 362 رسمه أسقف قيصرية وبعدين لم يحتمل فصاحته وبلاغته ونبوغه في الدين وبدأت الدسائس إن هياخد مكانه إن هيبقى أكبر منه إن له شهرة إن له شعبية فالراجل ترك له قيصرية وغادرها ودخل في حياة الوحدة والرهبنة أهمية باسيليوس هي الآتي واحد رجل علم وتأليف وتأثير ووعظ وتفسير ولاهوت إلى آخره تاني حاجة رجل رهبنة وهو الذي أسس الرهبنة في بلاد الشرق في كبادوكيا وفي آسيا الصغرى وأسس جماعة رهبانية في بلاد البونتوس وأسس أديرة وصار أب رهبان وكتب قوانين للرهبنة منشورة في نسكيات باسيليوس وهو أيضا من الآباء الذين لهم قوانين كنسية نشرت في كتاب من إحدى إحدى المخطوطات اللي نشرها دير السريان في 106 قانون لباسيليوس ونشرت أيضا في مجموعة آباء نيقيا وما بعد نيقيا وخصوصا رسائله له القانونية إلى أمفيلوخيوس ورسائله إلى ديودور أسقف طرسوس منهم ثلاث رسائل في منتهى القوة عن عدم جواز إن الشخص ياخد أخت مراته أو إن ال- واحدة تاخد أخو جوزها رسائل قوية جدا جدا لباسيليوس وأشير إليها أيضا في مجموعة القوانين التي نشرت في الجزء الرابع عشر من مجموعة نيقيا وآباء نيقيا ما بعد نيقيا وآباء نيقيا وما بعد نيقيا فهو رجل لاهوت ورجل رهبنة ورجل قانون وفي مسألة اللاهوت بالذات وقف يدافع عن الإيمان ضد الأريوسية وله كتابات ضد الشخص الذي تزعم الأريوسية في تلك المناطق اسمه يونيميوس فله كتابات ضد يونيميوس وأخوه برضو غريغوريوس أسقف نيسوس له كتابات ضد يونيميوس وهو أيضا رجل اجتماع لما قامت مجاعة في قيصرية وقف باسيليوس يحمي البلاد من المجاعة وكان يأخذ من الأغنياء ويعطي للفقراء وأسس جماعة اسمها جماعة فيلوكاليا يعني محبة الخير واشتغل بعمل اجتماعي واسع النطاق وهو أيضا إنسان قوي الشخصية وإنسان رجل آلام مثل أي شخص قوي الشخصية لابد يتعرض للآلام مشكلته الكبرى اللي قامت في أيامه وأتعبته أتعبت أخوه أيضا إن جه إمبراطور اسمه الإمبراطور فالنس الأريوسي وأراد أن ينشر الأريوسية ووقف ضد باسيليوس ضد الإمبراطور وليكن ما يكون أيضا حينما كان في أثينا تعرف على يوليانوس كان زميله في الجامعة ويوليانوس صار امبراطور في وقت بيسموه يوليانوس الجاحد رجع للوثنية مرة أخرى أراد أن يجذب باسيليوس معرفش فاضطر أن يصطدم بقوى الشر في أيامه القديس باسيليوس الكبير صار ايضا رئيسا لاساقفه قيصريه كبادوكيا صار رئيسا لاساقفه قيصريه كبادوكيا سنه 370 وله شهرته كرئيس اساقفه هنقول عمل ايه كرئيس اساقفه الامبراطور فالنس الاريوسي اراد ان يحطم الجو الارثوذكسي كله لكن كان يخاف باسيليوس كان يخاف من شعبيته الضخمه ومن قوه شخصيته واراد ان يحتال بطريقه ما ليقضي عليه في مره من المرات اصدر امرا بنفي باسيليوس وكتب الامر وهيعلن ثاني يوم وفي هذا اليوم مرض طفله ابنه مرض خطير وزوجته قالت له نرجوك هات لنا صلاة الأسقف لئلا الوضع يضيع فأجل أمر النفي وطلب صلاة الأسقف باسيليوس وصلى من أجل الطفل وعاش وبعد أن عاش رجع فالنس الإمبراطور فالنس إلى أريوسيته و جعل اسقفا اريوسيا يعمد ابنه وبعد ما الاسقف الاريوسي عمد ابنه مات الولد بعد 48 ساعه وبدا يخاف الامبراطور فالنس من باسيليوس نشاط باسيليوس الجبار في عمله الرعوي نشاطه الضخم في التعليم نشاطه الضخم ضد الأريوسية التي يؤمن بها الإمبراطور نشاطه الاجتماعي الجبار في محاربة المجاعات ومحبة الشعب ليه فصحته بلاغته قوة شخصيته جعلت الإمبراطور يكتب أمرا بنفيه مرة أخرى فجه يكتب القلم اتقصف منه واتكسر تماسك ومسك تاني فالقلم اتكسر من ايده والتالت مرة تماسك فما قدرش قال بقى يبقى خلاص ربنا مش عايز وسابه شوية المهم ان كان لما يجي يكتب بأمر النفي يرتعش القلم في يده يرتعش القلم في يد الامبراطور لأنه قصاد باسيليوس المهم ان فالنس مات واستراح منه قبل ما يموت نخش بقى في قصة تانية باسيليوس الكبير باسيليوس الكبير لما صار رئيسا للأساقفة أراد أن يسند نفسه برسامة بعض من أصدقائه ومحبيه يكونون مخلصين له فرسم صديقه غريغوريوس الناطق بالإلهيات على مدينة سازيم على مدينة إيه؟ سازيم بلد صغيرة ورسم أخاه غريغوريوس الآخر على نيسوس نيسوس دي في كابادوكيا ولما البعض سألوه قالوا له بقى أخوك ترسمه على بلد صغيرة زي نيسوس كده محدش يعرفها قال لهم لا أريد أن أخي يستمد شهرته أو يستمد قوته من شهرة المدينة لا أريد أن أخي يستمد قوته من شهرة المدينة وإنما المدينة الصغيرة تستمد شهرتها من أخي وفعلا لولا إن أخاه القديس غريغوريوس رسم على نيسوس ما كنا حاليا نسمع اسم نيسوس تطلع إيه نيسوس دي كان كثير من الآباء يرسمون على مدن صغيرة ضعيفة وهم الذين يعطونها الشهرة زي ما نقول إن القديس أغسطينوس رسم على مدينة هبو إيه هبو دي مدينة صغيرة في إقليم قرطاجنة في شمال أفريقيا لكن أغسطينوس هو الذي أعطى شهرة وقوة لمدينة هبو مات فالنس استراح هو من ناحية الإمبراطور ولكن كانت صحته تحطمت في ال- في الجهادات العنيفة السابقة ضد قوى الشر وضد الأريوسية وبعدين آه، توفي أثناسيوس سنة 73 توفي القديس أثناسيوس الرسولي سنة 373 وكان لنياحته هزة كبيرة في نفس باسيليوس لأن الرجل الضخم العظيم الذي يحمل إيمان وتنيح القديس باسيليوس سنة 379 لكن لازم علشان نشوف مسألة باسيليوس وأخوه القديس غريغوريوس أسقف نيسوس لازم نشوف الأسرة الكبيرة دي كانت إيه الأسرة الكبيرة من الجدة مكرينة ومن نسلها باسيليوس الكبير اللي هو أبو باسيليوس بتاعنا ده تزوج من القديسة أماليا وأنجب منها عشرة خمس ولاد وخمس بنات مات و- ولد من الولاد في صغره آه، من هذا النسل المبارك الكبير جه القديس باسيليوس رئيس أساقفة قيصرية كبادوكيا ثم أخوه اللي أصغر منه القديس إغريغوريوس أسقف نيسوس رسمه باسيليوس برضه ثم أخوه الأصغر خالص اسمه بطرس أسقف سبسطية برضه رسمه باسيليوس رسم اتنين من إخواته أساقفة ورسم صديقه غريغوريوس واختهم مكرينه التي كانت البكريه الكبرى في النسل والكبرى في الروح وفي العقل وكانت مرشده روحيه لباسيليوس وهي التي دعته ان يترك العلم العالمي وينشغل بالدين وهي التي ربت اخاها غريغوريوس اسقف نيسوس وكان يدعوها معلمته وهو الذي رثاها بعد وفاتها وهي التي اعتنت ايضا باخيها الصغير بطرس ونشاته نشاه روحيه الى ان صار اسقفا وهي التي ايضا وقفت الى جوار امها اماليا واستطاعت بعد وفاه ابيها طبعا انها تجعل هي واماليا ينشئوا دير للعذارة ينشئوا دير للعذارة والدير بنوا جنبه كنيسة على اسم الأربعين شهيدا في سبسطية ودول كانوا فرقة من الجنود وتولت قيادة روحية داخل الأسرة وخارج الأسرة القديسة مكرينة دي عايزة شغل لوحده آه، رثاها القديس غريغوريوس أسقف نيسوس ورثاء لها وضع في كتاب وترجم للعربية حاليا موجود قديسة مكرينة مكرينة الصغيرة غير مكرينة الجدة المهم ان القديس غريغوريوس اسقف نيسوس لم ينشأ نشأة دينية في الأول كان برضه نشأ يحب العالم ويحب العلم والفلسفة والبلاغة لم يذهب إلى مدارس كبرى أو جامعات كما ذهب أخوه باسيليوس اللي تعلم في جامعات أثينا وقيصرية لكن هو تعلم علما منزليا أخذ علمه عن أخيه باسيليوس وعن أخته مكرينة هما الاتنين بتوع دول مكرينة تدرسوا الروحيات وباسيليوس يدرسوا اللاهوتيات والعلم الديني وكان يحترم باسيليوس كثيرا جدا ويلقبه بأستاذه وكان يحترم أخته مكرينة احتراما كبيرا ولا يتكلم عنها إلا بمزيد من التوقير والاحترام الشديد حتى بعد أن صار من أكبر أساقفة الكنيسة الجامعة وفي أحد كتبه قال ما ترونه جيدا في كتابي هذا فهو يرجع إلى باسيليوس أستاذي وما ترونه رديئا فهو يرجع إلى تلميذه اللي هو أنا كان يحب باسيليوس جدا وقال البعض إن أسلوبه بقى زي أسلوب باسيليوس حتى في الكتابة لدرجة إن بعض علماء أقوال الآباء أحيانا ما يفرقوش الكتاب ده أسلوب باسيليوس ولا أسلوب غريغوريوس النيسوسي المهم إن هو في الأول مشي في أمور العالم والعلم العالمي وأخته حاولت إنها تجتذبه وغريغوريوس النيازيانزي بعت له قال له لا خليك في طريق ربنا أفضل لكن أخته مكرينة هي اللي قدرت تجيبه و قبل انه يكون قارئ في الكنيسة وبعدين ساب عمله كقارئ قرئ عن أغنسطس أغنسطس زمان كان ليها مركز كبير مش زي دلوقتي يرسموا العيال أغنسطسيين احنا ما بنوافقش على رسامة العيال الأغنسطسيين قارئ قارئ يعني يقرأ الكتب المقدسة ويعرف تفسيرها ويفسرها للناس وبعدين ترك عمله كقارئ وراح اشتغل محامي بعت له يوبخه غريوريوس وماكرينا أعادته فراح في الدير بتاع باسيليوس وقعد فيه شوية لكن لسه العالميات كانت فيه فدعوه لما جم يدشنوا كنيسة الأربعين شهيدا فتكاسل عن المجيء وما جاش غير في آخر يوم وتعبان من الرحلة راح نام وهو نايم رأى رؤية إنه عايز يخش ومنعوه ال- الأربعين شهيد وقالوا له ما تخشش ووبخوه فصحي مفزوع وراح الكنيسة على طول وبدأت حياته إيه تتغير في ناس ما يجوش غير بال- بالدق المهم إنه لما صار مشي بقى في العلوم الدينية ومشي في الرهبنة لا رهبنة إيه ده قيل إنه تزوج اتزوج فتاة اسمها ثيوسيبة ولكن قيل انه عاش معاها كأخت و- وحتى بعد ما تركها وراحت رهبن كان لا يتكلم عليه إلا باحترام شديد جدا وكانت هي فتاة قديسة فعلا حتى أن القديس إغريغوريوس الناطق بالإلهيات لما كان يتكلم عنها كان يقول الصديقة القديسة أو الأخت الطوباوية كانوا هما الاتنين عايشين في حياة روحية المهم انه سابها وراحت رهبن وعاش ومشي في الامور الدينيه وكبر و... وبقى له اسلوبه الروحي ومعلوماته وكان وديعا جدا و... وهادئا ولطيفا ولما رسم اخوه رئيسا لاسقفه قيصريه كبادوكيا رسمه اسقفا سنه 372 ر- رسم اسقف على ايه على نيسوس هو راجل طيب استفردوا به الاريوسيين علشان يدقوه دق فعقدوا مجمع ضده في انقره وطلبوا عزله واتهموه بتبديد اموال الكنيسه واتهموه بان رسمته غلط وما قدرش عليهم فاخوه باسيليوس عقد مجمعا ارثوذكسيا ورد عليهم فجم هم في بلد نيسوس وعقدوا مجمع اخر وامروا بعزله ونفاه الامبراطور وعزله فالراجل راح تاني للرهبنه ورجع تاني مسكين وفضل بعيد لغايه لما توفي فالنس الاريوسي اتوفى سنة 378 فرجعوا كل الأساقفة الأرثوذكس اللي كانوا منفيين ورجع هو كواحد منهم فالنس الأريوسي ده كان متعب جدا جدا جدا لدرجة مرة لما خلي كرسي القسطنطينية لما خلي كرسي القسطنطينية أراد أن يأتي بشخص أريوسي يعمله رئيس لأساقفة القسطنطينية ف80 كاهن وقفوا ضد الامبراطور قالوا له جيب واحد اريوسي يبقى رئيس كرسي القسطنطينيه فخلى ال80 كاهن دول يركبهم في سفينه وينفيهم وهناك في البحر قادة السفينة حرقوا السفينة ونطوا في قارب وسابوهم يتحرقوا ويموتوا في البحر فالنس كان مرعب رغم الرعب بتاعه ده ما قدرش على باسيليوس كان يخاف منه المهم ان ان رجع سنة 378 الى كرسيه والشعب كان فرحان به فرح لا يعبر عنه وعملوا له افراح كبيرة جدا لدرجة انهم كانوا بيبكوا من الفرح ولكنها فرحة لم تتم سنة 378 رجع لكرسيه أخوه باسيليوس مات 379 وانتقل من العالم وبعده أخته مكرينة تنيحت وبقي غريغوريوس النيسوسي وحيدا لكنه أخذ مكان أخيه فيما بعد ومسك كرسي سبسطية وبقى رئيس أسقف السبسطية سنة 379 بعد وفاة أخيه وظل يدافع عن الإيمان وحضر مجمع القسطنطينية سنة 381 وقبليه حضر تنصيب غريغوريوس النيازيانزي رئيسا لأساقفة القسطنطينية وعاش فترة يكتب قيل انه كان شخص روحي جدا وكان اثناء القداس يبصر الروح القدس على هيئه حمامه في ال في ال فوق المسبح وقيل انه كان يبصر الشروبيم وكان رجل رؤى وكتب في اللاهوت كثيرا كتب ضد يونيميوس يكمل رساله اخيه في الرد على الاريوسيين وكتب ضد ابوليناريوس ضد هرطقته وكتب ضد مقدونيوس في رسائل عن الروح القدس وله كتابات روحية له كتاب عن التطويبات نشرته مجموعة Ancient Christian Writers وله كتاب عن تفسير أبانا الذي وله كتاب عن حياة موسى وله كتاب عن سفر نشيد الأناشيد وله عظات عن الروح القدس وعن الصعود وله كتاب عن البتولية وفي كتابه عن الم- البتولية امتدح زوجته السابقة وقال عليها كلمتين طيبين وليه كتاب عن عماد المسيح وليه كتاب اسمه من مجد إلى مجد ترجم إلى اللغة العربية ما أظن نشره أبونا أشعيا يمكن وليه كتب ميامر عن القديسين وكتب عن المزامير ويعتبر من الآباء الكبار في الكتابة ومن أبطال الإيمان في جيله يبقى فاضل غريغوريوس النيازيانزي ده آخر راجل طيب وغلبان وتعب في حياته هو كان زميل ل... لباسيليوس الكبير ودرس معاه في أثينا وأيضا ذهب إلى الإسكندرية ودرس على القديس ديديموس الضرير وأبوه كان أسقف على نيازيانزا أبوه كان أسقف على إيه؟ على نيازيانزا وهو صغير شاف رؤية إن شاف فتاتين جميلتين جدا ومحتشمتين قال لهم أنتوا مين؟ واحدة قالت له أنا العفة والتانية قالت له أنا الحكمة فكان يحب ال- العفة والحكمة طول حياته ليه صداقة كبيرة مع باسيليوس وباسيليوس كان بيجره معاه باسيليوس بتاع وحدة ورهبنة لكن الخدمة كانت جواه فيجي يشتغل في الخدمة في رعاية الفقراء يقول له تعالى معايا يأسس جمعية الف- الفيلوكاليا يقول له تعالى معايا يترسم رئيس أساقفة يقول له تعالى ارسمك أسقف يعني كان باسيليوس ليه تأثير كبير وكان بيجره معاه هو ترك أثينا وعاش في حياة الوحدة ودخل في الدير اللي أسسه باسيليوس وقضى معاه ثلاث سنوات وكان هو وباسيليوس بيقروا كتير من مؤلفات أوريجانوس اترسم كاهن سنة 361 وبعدين رسموا آه، باسيليوس أسقف على سازيمة كان في خلاف في سازيمة تتبع لباسيليوس ولا تتبع لأسقف تاني مشوه طردوه رجع لحياة الوحدة بتاعته زي ما كان فأبوه كان أسقف على نيازيانزا قال له تعالى ساعدني في, زي في نيازيانزا فراح علشان كده هو يرتبط بسازيم اللي رسم عليها أسقف ويرتبط ن- ل- نيازيانزا اللي ساعد فيها أبوه وفضل يساعد فيها أبوه لحد ما مات ويرتبط بكرسي القسطنطينية اللي رسم عليه رئيس أساقفة فيما بعد لما تنيح أبوه خافوا يثبتوه على نيازيانزا راح ساب الحتة ومشي ورجع لوحدته تاني وبعدين في الوقت ده كانت القسطنطينية مملوءة بالهراطقة فاضطر يروح في ال... في القسطنطينية يدافع عن الإيمان ضد الهراطقة وكانت له عظات مشهورة جدا وقوية جدا لدرجة سموه الناطق بالإلهيات ثيولوجوس اللقب الذي أخذه القديس يوحنا الحبيب يوحنا اللاهوتي الثيولوجوس ولما رسموه على القسطنطينية جم قالوا لا لما جه مجمع القسطنطينية سنة 381 سقفة مصر قال له لا ده هو بتاع السازيمة وبتاع نيازيانزا ما يصح راح ساب لهم القسطنطينية ومشي ورجع لحياة الوحدة بتاعته اتنيح سنة 390 له عظات كثيرة جدا بقي منها لينا حوالي خمس حوالي 45 عظة من عظاته وله قصائد شعرية برضو كان يدافع عن الإيمان بالشعر أحيانا ليه حوالي 400 قصيدة فكان رجل لاهوت وكان رجل شعر وكان رجل آلام ومطرود من حتة لحتة يروحوا الأسقفية شوية وبعدين يطردوه يروح الوحدة شوية وهو ماشي يوم فدي ويوم فدي وله رسائل كثيرة له رسائل إيه كثيرة هؤلاء الثلاثة الكبار غريغوريوس النيازيانزي أو غريغوريوس الثيولوغوس أو الناطق بالإلهيات وغريغوريوس أسقف نيسوس وباسيليوس الكبير كانوا دعامة التعليم اللاهوتي في الشرق في منطقة كابادوكيا وفي آسيا الصغرى وباسيليوس كان تحت منه خمسين أسقف كان راجل أسقف إيه، أبروشيته واسعة جدا و آباء القرن الرابع أكتر من كده طبعا كتير لا يمكن نترك القرن الرابع بدون ما نبقى نتكلم بس بلاش النهارده عشان ما تتعبوش آه بدون ما نتكلم عن القديس كيرلس رئيس أسقفة أورشليم والقديس إبيفانيوس أسقف قبرص الذي تزعم الحركة ضد أوريجانوس في القرن الرابع ولا يمكن ايضا ان ننسى اباء السريان زي يعقوب السروجي وزي اسقفة نصيبين واتكلمنا عن افرام السرياني قبل كده القرن الرابع قرن غني جدا بالقديسين ولما تدرسوا الاباء بتوعه تدرسوا عظمه المسيحيه في القرن الرابع ايضا عاش في اواخره عاش في أواخره القديس أغسطينوس وقديس جيروم وهما الاثنين اتنيحوا في النصف الأول من القرن الخامس يعني قبل الانشقاق أيضا لو قدرنا نلم الباقيين دول في محاضرة تاني نبقى خلصنا من القرن الرابع أعظم قرون الكنيسة بالإضافة إلى حياة الرهبنة فيه وحياة السواح ونكتفي بهذا وتفضلوا نصلي